المنار الشورى قول وحوار والشورى للدين منار هذا الإسلام يعلمنا أن يحيا المرء ويختار وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار والمسلم السلام عليكم ورحمة الله حلقة جديدة من برنامجكم دعوة الحوار في الحقيقة يعني حلقة اليوم آه، يعني الواحد آه، مش عارف النهاردة البلد مش عارف فيها ايه وامبارح البلد فيها ايه واحنا حصل بينا وبين بعض ايه وايه اللي بيحصل في بلدنا حاجات غريبة بتحصل حاجات آه، آه، يعني يعني يعني ما ينفعش ان احنا نتقاتل مع بعض على ايه على ايه ايه اللي احنا بنعمله في بلدنا النهاردة آه، آه، آه، الوضع الاقتصادي النهاردة او مصر خسرت النهاردة مليارات في اول طلعت شمس بعد الاجازة ليه ولحد امتى هيستمر هذه الاوضاع هتستمر امتى لحد ما يعلن افلاس البلد لحد ما الناس ما تلاقيش يعني انها تشتري عيش حاف حتى ايه اللي بيحصل ده التخريب والنهب لصالح مين تجدير الامن العام لصالح مين ترهيب المواطنين لصالح مين مين اللي بيضربوا نار في الشوارع مين اللي بيسلبوا المنازل مين اللي بيسلبوا المحلات ايه اللي بيحصل ليه يعني على حكم قضائي طب ما الحكم لسه مش واجب النفاذ امال لو بقى واجب النفاذ ايه اللي هيحصل ارحموا بلدنا حرام عليكم واتقوا الله في البلد البلد خلاص يعني على حافة الانهيار ايه اللي بيحصل ده الناس ما بقتش امنه على نفسها ولا على اولادها ولا على مالها ايه ده وبعدين انت يعني اللي بيتظاهر دوت يروح يخرب ليه ينهب ليه يروح يولع محافظة ليه المباني الحكومية اللي فيها موظفين ما هو اللي شغال فيها اخويا واخوك لما تولع في مبنى عام هتستفيد ايه العائد عليك من انك يعني يعني يعني ان انت تولع في مبنى عام عائد عليك ايه ايه اللي بيحصل فيه ايه من امتى كنا عدوانيين بالشكل ده من امتى بنضرب بعض بالنار من امتى بنخرب منشآت عامة ملكنا احنا بندفع فلوسها وايه الاستفادة وهنستمر لحد كده يعني هنستمر كده لحد امتى ارحموا البلد واتقوا الله فيها يسعدنا ان يكون معنا الاستاذ ابراهيم عارف رئيس تحرير جريده البيان اهلا بيك يا أستاذ ابراهيم اهلا وسهلا استاذ أحمد.
إبراهيم الواحد قلبه موجوع صراحة يعني إيه إيه قلبه موجوع ومهموم وهو شايف ان بلده إيه بتقع ليه
هو ليه ده يعني اجاباتها كتيره جدا مم.
هو سؤال طبعا يعني محتاج وقت اطول من اللي احنا هنتكلم فيه طول الحلقه لكن آم، يعني كلمه ليه لان مصر طول عمرها قاعده المنطقه العربيه علشان احنا المصريين دمنا ازرق اصلا مصر اللي ذكرت في القرآن ومصر الإنسان ومصر أفضل جنود الأرض هم مش محتاجين إن احنا نكون أقوى من كده هم مين هم مين ما وراء البحار مم.
هم مين ممكن ناس يكونوا في الشارع ناس بسطاء في الشارع هم مين ممكن يكون الناس اللي بتتآمر علينا هم مين ممكن يكون أي حد ما بيحبش مصر ما بيحبش النظام على الأقل ال- الجديد ما بيحبش الإسلام ما بيحبش تغيير ما بيحبش آه، إن ال- البلد تعيش في ديمقراطية آه، شخصيات حاقدة وأنظمة حاقدة آه، على مصر مش عايزيننا نتقدم مش عايزيننا نتطور مش عايزين آه، ال- الشعب اللي عاش مدى تاريخه محتل من أيام الفراعنة والهكسوس والمماليك وال- والعثمانيين وال- والإنجليز والفرنسيين حتى 52 لغاية سنة 52 ثورة 52 كان كل التاريخ 7000 سنة ده شعب محتل النهاردة انت بقى قرارك في ايدك بعد ثورة 25 بدأنا لأول مرة نحس ان احنا المسجد مفتوح والكنيسة مفتوحة بدأنا نحس ان احنا بنمارس عباداتنا بشكل كويس بدأنا نحس ان احنا عايشين في وطننا هم مش محتاجين ده زي ما قلت لحضرتك الناس اللي بيكرهوا مصر اللي ايديهم سوداء في ناس كتيرة جدا مش في مصر خارج مصر من مصلحتهم ومصريين من مصلحتهم ان مصر تفضل في مستنقع اللي هي عايشة فيه ما دلوقتي اعتقدش ان اي مصري يعني من مصلحته ان تأكيد.
البلد يظل في هذا الوضع السيء لكن إيه، لو احنا آه، آه، آه، مشينا في مسألة ان هناك تآمر وان هذه الاحداث مفتعلة ازاي انا كمصري اقبل ان حد يسيطر على فكري وازاي ان انا كمصري اقبل ان انا امسك آه، آه، آه، زجاجة ميلوتوف ولا امسك طوبة واحدفها على مصر زي على جندي لا واجبن هم يحمي هم مشاعر جوعوا هو هم جوعوا الوطن الناس جاعت دلوقتي بقى في الشعب كله محتاج لا هو عارف مستقبله ايه ولا عارف بكره في ايه الشعب كله عايش في الظلام كلنا عايشين ماشيين في الضباب كلنا عمالين نخبط في بعضنا مفيش اي حد عارف بكره في ايه الناس ال- ال- اللي من مصلحتهم ان مصر تفضل في المستنقع دوت بيدعموا بفلوس وبيدعموا بأفكار وقبل ما, ما, ما النظام السابق يخرج طبعا للاستيداع ويحصل ما ويحدث ما حدث كان آه، الشعب ده محتاج لحظة حرية لما بدأت لحظة الحرية ارتبطت بلحظة الاحتياج ولحظة الاحتياج ارتبطت بأن مفيش موارد في البلد والبلد مفيش فيها موارد كل أموال الوطن اتسربت وخرجت من بين إيدينا فأصبح الشعب معظم الناس اللي موجودة يا إما عاطل يا إما بينتمي لمنطقة عشوائية يا إما جائع يا إما أخوه مات يا إما آه، آه، بيتعاطى مخدرات يا إما يا إما في حاجات كتيرة جدا بتحكم الشارع دلوقتي الشارع دلوقتي ملك المج... الناس لا يمكن بأي حال من الأحوال تتحدث معاه إذا اتكلمت معاه تبص تلاقيه بيرد عليك بجفاء وبقسوة وغلظة شديدة غير عادية لا دعوة للحوار الناس دي فعلا هم قدروا ان هم يجندوهم ويوصلوهم لمرحلة ان هم اللي يحكموا الشارع انت تبقى ماشي في الشارع وانت شخصية عامة هتلاقي واحد عيل طفل عنده 15 سنة بيقول لك طلع البطاقة بتاعتك وانت داخل مثلا ميدان التحرير اذا حبيت دلوقتي او داخل اي مكان في اي على اي مستوى من مستويات شوارع او حواري القاهرة هتبص تلاقي اللي بيحكم الشوارع هم اطفال وزي ما قلت لحضرتك بيكون فيهم مواصفات غريبة جدا الغلظة والشدة واللا تدين و... وكل الناس دي هتتعامل مع مين لن تأمن على زوجتك ولا على أختك ولا على بنتك ولا على أي ولا حتى زميلتك في العمل إن هي تمشي في الشارع لوحدها كلنا عارفين ده هم دلوقتي بدأوا يستغلوا احتياج الشارع وبدأت فعلا بدأنا نشوف في أموال بتضخ بشكل عشوائي في الشارع علشان تحصل الفوضى والكوارث اللي احنا شايفينها دي لا يمكن بأي حال من الأحوال إن احنا نتخيل زي ما أنت قلت من شوية إن مبنى حكومي بيولع طب بيولع ليه؟ طب مشكلة بورسعيد اتحلت نوعا إيه اللي حصل في بورسعيد بعد كده؟ ليه المعارك بتتنقل من القاهرة لمحافظات أخرى؟ ليه هم حاولوا إن هم يخلوا المحافظات كمان يبقى فيها توتر؟ طب عندي توتر في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد شرقية إيه اللي خلى الأهلية ايه اللي خلى تتنقل مثلا لمحافظه زي محافظه الدهليه ايه اللي يخليها صحيح.
ممكن بكره تتنقل مثلا لمحافظه زي محافظه الفيوم زي محافظه آه، بني سويف كل شيء متوقع هم هم بيحاولوا الاماكن الامنه ان هم يوجدوا فيها مناطق للتوتر مم.
بس هم مين دول برضو دول اللي لازم اللي كلنا عارفينهم اللي هم عايزين يفضلوا ي- يعني يفشروا المشروع الاسلامي في مصر مم.
هما مستحيل أو لن يقبلوا برئيس بيصلي ولا رئيس بي بيدخل المسجد ولا ولا رئيس بيدعو ربنا وبيبكي هما مش محتاجين ده هما محتاجين حد آه، يساعد على ما صنعه النظام السابق مم.
ان حلل البلد والبلد بقت فيها كل شيء مستحل كل شيء الاعراض وال وال والاموال وال وال والممتلكات الخاصه والعامه كل شيء الناس سابت دلوقتي آم، سابت جوهر قضيتنا في ان احنا بندور على الديمقراطيه وخلافه لان هي بدات تتنقل لمفاهيم تانية خالص ازاي احمي نفسي ارتفعت آه، آه، في الفتره الاخيره انتشر السلاح.
مبيعات مبيعات السلاح وانتشر بشكل والتقدم كبير جدا.
والتقدم بطلب ل- لرخص اسلحه و آه، والغير ممنوع تعمل- والأسلحة ممنوعة كمان وتعمل ورش تحت ال- بير السلم آه دي آه آه, آه يعني تمام واسلحه تستورد من الخارج بمعرفه ال- الجهات و- وقابلة للترخيص وكل شيء أصبح كل إنسان دلوقتي والأسلحة البيضاء بتباع على الأرصفة ب- بقى كل واحد دلوقتي والإلكتريك ال- ال- بالظبط.
الكهربائي بي- بيباع على الأرصفة بالظبط بقى كل حد دلوقتي بيحاول ان هو يسلح نفسه ويأمن نفسه بطريقته طب هل احنا كمصريين وصلنا للمرحلة دي في مصر اللي هي كنا بن- يعني بيطلق عليها بلد الامن والامان ادخلوا مصر ان شاء الله امنين في القرآن وفجأة ان انا النهاردة عاجز عن ان انا امشي في الشارع عاجز عن ان انا اخرج من بيتي علشان اروح اادي مصالحي او اادي عملي في لا، هو اي الوضع مش بغير سوق كده ما احنا يعني.
يعني من الصبح بره وامبارح من لا الصبح ما بره بتكلمش واول عن نفسي انا يعني- بتكلم يعني- على يعني ال- لا هي الصورة مش مش كل بالشكل- الناس- مش كاتمة ده لكن احنا بنقول لحد متى سيستمر آه، آه، آه، آه، هذا الصراع إذا استمر كده لن تخرج من بيتك ولن يخرج أحد من بيته إذا استمر الوضع ده مم.
يعني بدأت آه، آه، ال- ال- الثورات مثلا الثورة الشيوعية مثلا أو الثورة البلشفية في روسيا أو غيره استخدموا ما يسمى بالقمصان الحمراء مم.
كان لهم صفة وشكل إن كلهم بيلبسوا قمصان حمراء في فلسطين كانت الانتفاضة هي الكوفية.
عبارة عن الكوفية مم.
إيه، في مصر انا مش عارف القناع الاسود ده ايه بالظبط يعني انا انا Black bloc.
مش قادر مش قادر اعرفه يعني هو القناع الاسود ده رمز لايه بالظبط يعني القناع الاسود ده رمز للرعب او الارهاب بالظبط بالظبط الارهاب ف- ده, ده, ده اللي بنشوفه اه في ال- و- واصبحت انت ما تقدرش تعرف إيه، ديانته ايه مم.
او بينتمي لاي عقيده او اي ديانه اللي لابس او القناع انا ده.
تيار او هو مين او انا تيار يعني ما انا بقول لك يعني مين دوت او جاي يعمل ايه او لابس ده ليه ولو عمل جريمة وبعدين دلوقتي بقيت تشوف ال- ال- الدراجات النارية بتجري بسرعة عليها اتنين واحد ماسك سكينة والتاني مش عارف ايه حتى الأطفال اللي بقوا في الشوارع العاديين اللي خ- الأطفال خارجين من المدارس وانت راكب عربيتك وفاتح الشباك حاطط ايدك تبص تلاقيه ضربك اي ضربك حد إيه؟
مثلا بيتعدي راكب باص بعربيتك.
ولا بتاع يروح ضربه ايوه وهو ماشي بتعدي في عربيتك الشارع.
ويحدفوا طوق ازاز يعني بقى في عدوانيه بقى في- لدى الاطفال يعني بقى في تغير في السلوكيات مم.
العامة بتاعة الشعب مم.
بقى كل الناس عندها إحساس بإيه ب- ب- بمحاولة ممارسة العنف لكن أنا شايف إن إن كلنا مسؤولين عن ده يعني كلنا مسؤولين عن ده بالذات الناس اللي, اللي ما عندهاش ضمير معدوم الضمير في كل قطاعات الدولة هم اللي وصلوا البلد لده إما مسؤول ضعيف أو إما إعلامي آه، آسف فاسد وإما آه، صحفي آه، يعني يبيع قلمه احنا كلنا مسؤولين عن ده كلنا مسؤولين عن ان احنا سيبنا ال- البلد لغاية لما وصلت كده حتى الناس اللي بتتكلم عن حوار وفتح حوار وخلافه آه، يعني أتحدى أن يكون في استجابة للحوار ده مم.
كل الناس بتقعد على الحوار على ترابيزة الحوار وكل واحد بيمشي آه، ينسى اللي حصل وبيقعدوا في ال- ال- القعدات الخاصة بتاعتهم يبدأوا يتفكهوا بالحوار آه، و- و- وبنوده وخلاف احنا آه، لا وان بعض التيارات عايزين- رافضه الحوار كمان يعني عايزين عايزين مم.
عايزين يعني الناس تهتم فعلا بموضوع الحوار دوت يبقى له أسس وله مبادئ واللي يتطوع بأن هو يفتح باب للحوار المفروض أن الناس تحترم فيه ده تحترم أن هو فعلا يعني تبرع من وقته ومجهوده ومن, ومن عقله ومن أفكاره في أن هو يفتح باب للحوار لتقريب وجهات النظر ما بين آه، ما يطلق عليها المعارضة وما يطلق عليه ال- ال- النظام الحكم آم، احنا عايزين يعني المرحلة القادمة تكون أكثر تفاهما لأن المرحلة اللي جاية آه، إما منحدر تام وإما حرب لو استمر أهلية الوضع على ما هو حقيقية.
عليه و- آه، ويمكن آه، يعني ال- الشيخ محمد حسان حذر كتير من حرمة الدم و- وخلافه وأنا أعتقد إن إن إن ده لازم نحطه في عين الاعتبار نحط في عين الاعتبار إن إحنا آه، على على مشارف حرب أهلية لن آه، تبقي ولا تذر والدماء ستسيل واليمين والشمال كله هيخسر فاحنا يعني نتمنى ان الناس تبدا فعلا تدخل في حوار مجتمعي صريح حقيقي بحيث ان هو يعني ال ال ال الاطفال اللي ماسكين الرشاشات في الشوارع وال- والناس اللي ماسكين البنادق في في بورسعيد وخلافه كل الناس دي عاي- المفروض ان هي تبدا آه، ترجع لترب- لترب- لترابيزه حوار وتفتح حوار مجتمعي حقيقي ويعني طيب نتمنى ناخد إن اتصال كل تليفون يا يحصل ابراهيم ونستكمل استاذ سامح السلام عليكم
الله استاذ وبركاته.
سامح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك يا فندم الله يخليك الله أولاً يخليك رحب بحضرتك وبالضيف العزيز معاك جزاك الله خير واسمحوا لي كده ان انا اشارك معاكم اتفضل يا فندم في هذا طبعا الواحد حزين جدا للي بيحدث في هذه الايام ل- لان يعني احنا مش عارفين قيمه مصر مم.
للاسف يعني اللي بيعرفوا قيمه مصر مش مصريين اما يجي طبعا هو شيخ فاضل استاذ ولكن اللي يتحدث عن مزايا مصر مش مصري واحنا مش عارفين قيمتها عيب عيب مم.
الناس ما بقتش تعرف حاجه اسمها العيب يعني يعني- برضه مش كل الناس يا استاذ سامح مش كل الناس ما يعني انا مم.
ما قلتش كل الناس بالظبط مم.
ما هو اكيد مش كل الناس طبعاً.
مش كل الناس اللي ما تعرفش بعممش على قيمة مصر.
كل.
مم.
لكن بقت ظاهره جامده قوي ما مم.
بين الشباب وطلعت الموضه الجديده الالتراس وزي ما الدكتور بيقول القناع الاسود او ال black bloc مم.
الكتله السوداء واخدينها من افلام خارجيه وي- ويبداوا يخربوا في في بلدنا مم.
يعني كلها حاجات ورد علينا من الخارج مم.
كلها اشياء لم ن- لم نسمع عنها من قبل مم.
ديننا بعدنا عنه عشان كده ربنا بيبتلينا بهذه الفتنة نسأل الله منها العفو والعافية اللهم آمين.
ونسأل الله ان احنا يزيح عنا هذه الفتنة ال- التي لا تبقي ولا تذر وان احنا ما نوصلش زي ما الاستاذ الفاضل الضيف قال ان احنا نصل لحرب اهلية لا ان شاء الله مش هنوصل لان مصر بإذن الله محفوظة من رب العالمين
مم.
لكن بهذا الاسلوب يعني الناس اللي بتموت مم.
وكلها دي وكلها بنع بنع بنع- بن- بندخلها في اعداد ونقول لهم شهداء والاعلام يخليهم شهداء بيساعد على ان الناس تعتبر انها شهداء مم.
ازاي شهداء ما هو الحكم على الشهيد مم.
ما هي مقاييس الشهيد يعني بقينا كل كل من ي- واحد رايح يقتل آه، او يخرب في البلد ويجي حد من وراه من زمايله يموت يقول لك بقى شهيد والله يا استاذ إحنا سامح بقينا- انت ح- حضرتك اثرت حاجه مهمه جدا هي مساله الاعلام يعني يعني الاعلام صراحه آه، آه، آه، هناك بعض الاعلاميين الذين اتقوا الله والبعض الاخر تسبب في انهيار البلاد ويعني حسب الله ونعم الوكيل بالظبط كده تمام يعني زي ما بقول انا ما بقولش ان طبعا كل الاعلام احنا يعني ما فيش قاعده او حاجه ظاهره نقدر نعممها على الكل مم.
في ناس كويسين وفي ناس طبعا كتير بس الاعلام دلوقتي مم.
بقى هو صاحب الصوت الاعلى في قنوات كتيره وفي جرايد كتيره غ- مغرضه
صح ما هو احنا يعني للاسف يعني ناس ما بتحبش مصر دول بقى ما بقولش بقى يعني يعني مش هقول اسلاميين ولا ليبراليين ولا ولا صح لا صح.
دي ناس ما بتحبش مصر صح مصر دي اللي كل الناس تغنت بها وعرفت قيمتها مصر التي ذكرت زي ما زي ما عرفنا كلنا انها ذكرت في مصر مهبط الاديان السماويه الثلاثه اللي, حف... اللي كانت مهبط ال- سيدنا موسى وكانت هي التي راعت سيدنا عيسى وهي التي ساعدت في انتشار الاسلام على مو... على مدى العالم كله والله يا استاذ بعد احمد كده يا في هذه استاذ سامح الإمارة التامة.
ربنا يا رب يجازيك خير ومتشكر حضرتك يا استاذ سامح آه، حاج ام احمد
السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟
الحمد لله بفضل الله إن شاء الله مصر بتكون أحسن من هاي ال- بتعدى هاي الأزمة أنا بس عندي تساؤلات اتفضلي أنا واثقة أن مصر بتطلع من هاي الأزمة بتطلع لأني أنا عاشرت ثلاث رؤساء وهذا الرابع إن شاء الله ان شاء الله لكن ليش هذا الصمت من الرئيس؟ ليش؟ هم مهددين وقايلين نحن بنسوي وبنسوي بنسوي، ليش ما في حمايه للمنشات؟ ليش ما في ليش ما في عقاب حق هؤلاء؟ هذول ليسوا مصريين، المرتديين هذا الزي الاسود، المصريين اللي حاربوا في رم... في, في العاشر من رمضان مو بهم هذول اللي الحين ياسين يفسدون في الارض. والرسول عليه الصلاه والسلام لو كان موجود هل بيسكت عنهم؟ الخلفاء الراشدين هل بيسكتون؟ اذا كان سيدنا ابي بكر رضي الله عنه قال والله لو منعوني عقال ناقه كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم دونه، فهو ليش ما- ما يطبق الشريعه الاسلاميه؟ خلاص دي الدستوره يوافق الشريعه الاسلاميه، ليش ما في تطبيق للشريعه الاسلاميه؟ بنزل الجيش، بنزل الشرطه، بعمل حاجه تمنعهم، هم مسلحين والعالم كله بدون سلاح، هذا ما يصير يا اخوي، ولا اي عقل يتصوره.
صح ليش الرئيس ساكت لين الحين لا، انا مو مصريه انا مسلمه ومصر وأ- واهل مصر مسلمين رابطتي ويا اهل مصر ال...
ح- الاسلام حضرتك اماراتيه حضرتك حضرتك رابطه الاسلام الاسلام اقوى من رابط اشياء لكن نحن بيننا وبينكم نسب انتم اخوان عيالنا يهمنا الشيء اللي يصير عندكم اللي يضركم يضرنا من هذا المنطلق انا اسال الرئيس ليش انت ساكت لين حينه نزل قوه تردع هذيلا هذيلا ما بيردهم شيء الا الردع ال- ال- الضرب بيد ال- ال- الحوار ما ينفع وياهم انتم من متى تحاورونهم من متى حاج ام احمد ما انا في نتيجة.
انا بشكرك جدا و- و- واذا كنت حضرتك اماراتيه الجنسيه فانت هويه المصريه فده آه، او او الهوى المصري وده امر محمود وكل العرب كده تساؤلات آه، كثيره طرحتها الحاج ام احمد من الامارات ولكن سنجاوب عليها بعد الفاصل مع ضيفنا الاستاذ ابراهيم عارف
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز نقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على رزق كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
السلام عليكم حاج ام احمد من الامارات كانت بتقول تساؤلات آه، بتقول ان آه، آه، المصريين اللي بيرتدوا الزي الاسود يعني كيف وصل الامر لهذه الدرجه حمايه المنشات العامه قوه ردع تطبيق الشريعه احترام آه، الصناديق الانتخابيه يعني تساؤلات كتيره طرحتها آه، حاج ام احمد من الامارات
ما انا اعتقد ان ده هو يعني كل كل كل العالم يعني مستغرب على الوضع بالتاكيد اللي وصلت ليه مصر يعني طبعا.
لكن آه، احنا بنشكرها طبعا على تعاطفها دوت آه، وبنقول لها ان شاء الله نوعدك ان الوضع ده مش هيستمر كتير ان شاء الله و آه، والمصريين بحبهم لبعض وتآلفهم مع بعض يقدروا ان هم فعلا يتخطوا المرحلة دي آه، وبقول لها برضو ان مش معنى انفلات امني مؤقت آه، يعني قد يتسبب في انهيار مصر لاي سبب من الاسباب آه، انا حابب ان انا اطمن ان مصر فيها آه، فيها اجهزه قويه وفيها سلطات قويه ودي حقيقي و... آه، واعتقد كمان يعني بلا استغراب يعني احنا آه، لا، ما بأمانة- حدث في وزارة بأمانة في استغراب، الداخلية- لا، بأمانة.
لا لا لا في استغراب.
ما- ما يحدث لوزارة الداخلية ده جزء من آم، محاولة إعطاء المواطن المصري دوره في تقرير مصيره وأعتقد إن ال- الناس اللي بتحكمنا دلوقتي يعني ما أسهل على أي ضابط شرطة إن هو ينزل ويضرب أي حد بالنار أنا أعتقد يعني بسهولة أنا أعتقد إن في أي حد في مصر لو تشكل مجموعة دلوقتي تتوازى مع المجموعة الموجودة في الشارع اللي لابسة أقنعة أسود دي ولبسنا أقنعة خضراء وتسلحنا زيهم مم.
هل ده ده هل هل هل مش مش من السهل انك انت تعمل توازن انا عايز اقول لحضرتك ان ربنا سبحانه وتعالى قال والسماء رفعها ووضع الميزان كل شيء مهما يميل لازم يتعدل تاني لان ده ميزان ربنا مصر مرت بمراحل اظلم من ده بكتير جدا من المرحله اللي احنا بنعيشها مصر مش عايز اقول لك في في 86 في قوه النظام السابق و و و والرئيس السابق آه، المخلوع ان لما قوات الامن المركزي نزلت شارع الهرم وبدات تتكسر في شارع الهرم وتصدى ليها الجيش وكان ايامها وزير الدفاع ابو غزاله وكان بالمقابل كان وزير الداخليه احمد رشدي آه، ان مصر عاشت مرحله من اسوا مراحلها مش عايز اقول لك ان مثلا لما آه، اعدم سليمان خاطر في ال- ال- في- في السجون وقيل ان هو انتحر وقتها لان هو مجرد ان هو قتل سبع م- سبع اسرائيليين على الحدود المصريه مش عايز اقول لك ان مصر كلها انتفضت وان كنا طلبه جامعه وقتها وكنا يعني م- كنا بيتقبض علينا في الشارع واحنا ماشيين ليه؟ لان في ناس كتيره جدا كان فيها انفلات في الشارع الشعب المصري شعب عاطفي و- وتاريخه بيقول فعلا ان طيب.
طيب. هو بيقدر ان هو اسمح يحتوي لنا ناخد الحاجة ام احمد بالجيزة عشان بقالها كتير السلام عليكم السلام السلام عليكم عليكم وعليكم السلام اهلا بيكي ازيك يا استاذ احمد اهلا بحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه ازيك انا برحب بيك وبرحب بالضيف اللي معاك الله يكرمك جزاك الله ربنا خيرا يبارك فيك يا ابني الله يخليكي انا بس ليا كلمتين كده صغيرين عايزه اقولهم اولا انا بشكر الحاجه ام احمد ربنا يكرمك الاخت الغاليه من الامارات مم.
ان انا اعرفها عن قناه الناس مم.
فانا بشكرها على شعورها ناحيه ال- المصريين مصر والمصريين بمعنى اصح مم.
آه يعني لان انا مش عارفه والله يا ابني اقول لك ايه الاحداث اللي بتضر بيها البلد مم.
ان ديت يعني إن الانسان منا حزين انا دموعي دي ما بتنشفش والله والله دموعي ما بتنشف مم.
ومن امبارح احنا حزن على اللي حصل في بورسعيد مم.
على ال- وعلى الخراب وعلى الحرايق وعلى كل اللي بيحصل ده في البلد ومش ممكن زي ما الحاجه ام احمد بتقول ان اللي بيعمل كده في مصر يكون مصري ابدا مم.
او يكون مسلم بالمره مم.
فانا بطلب يعني طلب واحد انا وانا بتفرج كده على قناه الناس لقيتهم كاتبين على الشريط استفتاء كده صغير يقول لك هل توافق على نزول الجيش آه البلد ايوه اوافق على نزول الجيش الجيش هو اللي نجح الثوره بعد ال- بعد ربنا سبحانه وتعالى وقوف الجيش كان هو اللي حمى الثوره آه، ثوره 25 آه، يناير فاحنا بقى انا بطالب برجوع الجيش عشان يبقى فيه امان انا والله يا ابني انا ست كبيره ومريضه وعايزه اروح لدكتور في وسط البلد انا خايفه اروح للدكتور واخد عربيه جاري عايز يوديني للدكتور وقال لي يا حاجه اوديك للدكتور اي مكان انت عايزه تروحيه فانا خايفه اخد ال- الشاب ده بعربيته لا يحصل له حاجه وانا ماشيه في البلد اكون انا السبب يكسروا له العربيه ولا يعملوا فيه اي حاجه مفيش امان فنزول الجيش هيدينا الامان اولا هيمنع البلطجيه البلطجيه اللي هي بتخش وبتنتهز كل فرصه للمظاهرات وللاعتصامات وتخش فيها البلطجيه المظاهره بتنزل سلميه وبعدين تتقلب دمويه وما طبناش مره ولا اتنين ولا تلاته ومنهم لله جبهه الخراب مش جبهه الانقاذ والله والله انا حاجه بقول عليها الا جبهه الخراب اللي هي بتنزل حاجه تخرب في البلد حاجه محمد برضو عايزين نقول ان ان انا ان, مش سامعه إن حضرتك بقول لحضرتك يا حاجه ام محمد يعني آه، وجود خارجين عن القانون مش في مصر كلها معظم اراضي المصريه امنه فيهاش اي مشاكل خالص ولكن ان المكان اللي بيبقى فيه تظاهر هو ده اللي بيخرج العنصر الاجرامي وي- وي- ويندمج او يندس وسط المظاهره لكن انا بقول لك ان يا انا بنزل من بيتي عادي وولادي بيخرجوا من بيوتهم عادي واستاذ ابراهيم بيروح شغله وكلنا بنروح اشغالنا والدليل ان كل الناس بتمارس عملها انما في بعض المحافظات اللي فيها بعض آه، آه، المظاهرات هي دي اللي بيبقى فيها مشاكل شويه لكن على مستوى البلد كبلد لا عشان طبعا احنا يعني بيشوفنا ملايين وبيشوفنا ناس خارج مصر ممكن ياخدوا صوره مش كويسه عن ان البلد خلاص مفيش فيها امن مفيش فيها شرطه مفيش الكلام ده غير صحيح حاج ام محمد طب شكرا حاج ام محمد الاستاذ ابو محمود من الاردن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخي مرحبا بك وبضيفك الطيب وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل مصر أمنا وأمانا وسلما وسلاما وسائر بلاد المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم امين يا رب العالمين جزاك الله أسأل كل الله خير عز وجل أن تمر هذه المرحلة بسلام على بلدنا الطيب الغالي وإن مصر قد عانت ما عانت قد تمرض ولكنها إن شاء الله لا تموت ان شاء الله لا تموت ولكني أخشى عليها من مرضها من أبنائها الذين يدعون أنهم أبناء مصر وكل يهتف ويقول أنه يبكي على مصر وعلى مصلحة مصر من يبكي على مصلحة مصر فليعمل من أجل مصر من يحب مصر فليجتهد من أجل أن تقوم هذه البلاد لتكون زعيمة للأمة العربية بل لتكون زعيمة العالم إن شاء الله جل وعلا ولي طلب من سيادة الرئيس أن يكون حازما في أموره مع هؤلاء الجهلاء الذين يجهلون معنى ما يتكلمون يخرجون على الفضيئات ويسبون ويلعنون ولا يعلمون أن المسلم ليس بسباب ولا بلعان إن مصر آمنة من الله إن مصر آمنة من الله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فإن الذي أمنه الله لن يهينه العبد ولن يهينه أحد على وجه الأرض أسأل الله عز وجل أن, يسع أن يجعل مصرنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما إنه ولي ذلك والقادر عليه وأطلب من كل من يشاهد هذه القناة أن يتوسل إلى الله عز وجل أن كل من يريد هذا البلد بسوء أن يجعل الله كيده في نحره وأن يجعل الله تدبير تدبيره في تدبيره ويدمره شر مدمر اللهم والله آمين يا رب ولي العالمين.
ذلك والسلام اللهم عليكم امين يا رب ورحمة العالمين الله وعليكم السلام وبركاته ورحمه الله جزاك الله كل خير اخ ابو محمود شكرا لحضرتك وشعورك جميل وربنا عز وجل يكرمك ويتقبل دعائك اتفضل يا استاذ ابراهيم انا مش هسالك اتفضل خلاص يعني وطبعا يعني ما أجمل إنك أنت تلاقي ناس متعاطفة معاك ده حاجة يعني رائعة خاصة إخواننا العرب لكن ده أنا كنت بقول لحضرتك إن إن مصر فعلا مرت بمراحل آه، تشبه نفس المراحل اللي إحنا بنمر بيها دلوقتي لكن آم، يمكن كانت كان الناس ما تعرفش التفاصيل زي دلوقتي حرية الإعلام والانفتاح الإعلامي والمواقع الإنترنت وخلافه ساعدت أكتر على وصول المعلومة بسرعة و- ومعدوم الضمير بينقلوا المعلومة آه، يعني ب- بشكل يا ريت حرفي للأسف إن هم بينقلوها بشكل آه، مسوف فيه آه، وبشكل خطير مم.
آه، ده بيساعد كتير جدا على هز ثقة ال- ال- الدولة أو ثقتنا احنا كمصريين في الدولة آه، لكن احنا عايزين برضو نطمن الناس ان زي ما انت قلت من شوية ان مصر كلها هادية مصر مفيش فيها مشاكل لكن في بعض النقاط اللي بيحاولوا ينقلوا ليها الصراع وبينقلوا ليها ال- ال- الأزمات آه، لازم طبعا أنا بطالب آه، الرئيس ب- بضرورة التصدي وبسرعة ل- لمثل هذه المحاولات آه، وكان الجيش بيطالب طبعا بضبطية قضائية علشان يقدر يحاصر الأحداث اللي موجودة في آه، بورسعيد وفي السويس.
الإسماعيلية سويس واعتقد اه واعتقد ان هو حصل عليها ولذلك الامور هتهدأ كتير آه، في المرحله اللي جايه آم، لكن انا شغلني جدا سؤال يعني الناس لما راحت تحتفل في ميدان التحرير احتفلت كلنا كنا بنحتفل تقريبا كل واحد في المكان اللي هو حصلش مشاكل.
بيحتفل فيه وما كانش فيه اي ويوم مشاكل عد
الشيء الغريب ان الناس لما حاولت ان هي تخرج من الميدان عشان تروح كانوا بيمنعوها مين بقى اللي بيمنعوها البلطجية ال- ال- ال- ال- السيدة اللي كانت بتتكلم دلوقتي اتكلمت عنها وبتقول لك البلطجية منتشرين في كل مكان ودي حقيقة لكن تخيل ان الناس نفسها كانت مش عارفة تروح بيوتها مش في كل مكان يعني- يعني مختلف لا ده في ده مصر ده ميدان الجديدة او مدينة تحرير.
مصر مفيش بلطجية لا يعني لا لا, ما لا انا فيهمش.
ما بتكلمش على يعني- على يعني- الناس في الشارع انا آه.
بتكلم على الناس اللي رايحة تحتفل في ميدان ما التحرير هو العنصر الاجرامي حضرتك بيظهر في الوقت اللي فيه زحمه شديده أنا جدا بقول لحضرتك ويندس وسط الناس الناس عايزة تروح بيوتها مم.
أنا كنت بحتفل وعايز أروح مثلا قفلوا عليهم الميادين أبواب الميادين وقال لك محدش يخرج وفضل الناس موجودين فترة طويلة يعني لغاية لما بدأوا آه، يعني يستشعروا إن في مؤامرة عليهم داخل الميدان وأصروا على الخروج في نفس الوقت كان في ناس في ما- في في, في خط آه، المترو مانعين القطارات من إن هي تخرج اه دي حصلت فعلا لا، ده ده ده, ده كارثة مم.
كارثه انك انت تلاقي انك انت بتحاول تحتفل وما انتش عارف تحتفل في بلد بس الناس دي يعني ما اعتقدش ان هم ثوار يعني انا اعتقد ان هم لو ثوار كانوا احتفلوا زي كل الناس وخرجوا هم مبهورين بالثوره اللي عملوها وخلافه لكن إن- الم- ناخد رسالة أبو حافظ اتفضل
أستاذ أبو حافظ السلام عليكم
وبركاته آه عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا فندم آه، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة وعلى آله والسلام.
وصحبه الله آه، أعتذر بداية آه، لعدم يعني ل- أو لاستخساري أن أتعرف أستاذ إبراهيم أكتر بعد إذنك أستاذ إبراهيم عارف صحفي رئيس تحرير جريدة البيان نعم أهلا وسهلا هو أنا سمعت أستاذ إبراهيم وهو بيقول آه، آه، يجب آه، آه، الت- الت- يعني إن كنت ف- إن كنت فهمت يعني ما فهمت صحيحا أنا أدعو أن آه، سرعة الحوار آه، مع هؤلاء واللي خرجوا فإن كنت أنا فهمت صح فهل يقصد ان انا اقعد اتحاور مع اللي نازلين يضربوا في الشرطه النازلين لا.
يضربوا انا اكمل السؤال انا عارف انا عارف ان أك- اكيد اكيد ممكن انا هتهم فهمي لا و... لا و- والحوار كان ليه شقين هو قال لك التعامل بحزم وشدة مع كل من تجاوز وخرج عن القانون اللي هم بيحرموا المنشآت العامة وغيرهم ولكن الحوار مع أطراف المعارضة والحوار على مائدة حوار و- والحوار دوت ده مطلب وطني يعني لكن من يخرج عن القانون ويتطاول على أهلينا من رجال الشرطة والجيش ويقذف عليهم الطوب والميليتوف ويحتل والأسامي غير- مؤسسات والرصاص ويحتل مؤسسات الدوله اه يعني يعني طبعا معاك طبعا اذا ال- اما انا آه، آه، اشاركه و- وازيد يعني يعني اتمم إن- ان كان ليا ان اتجرأ اقول اتمم انه من يجلس الحوار يدين بدايه ادانه واضحه وي- ويظهر اجرام الذي يحدث هذا بدايه اتفق معاك لكن لكن ان انا ان هم يهودوا في القنوات واظن استاذ ابراهيم ي- ي- م- مطلع اكثر مني أ- يعني اظن ذلك انه بي- بيتاجروا ب- ب- بما يفعلوه هؤلاء المجرمين ويقولون الناس غضبانه الناس ي- وبعدين آه، يتاجروا بيه ولا- و- ويبقى ت- تمن ان احنا نقعد بقى ان هو ي- يش- يعني واحد يضرب واحد يلاقي فهذه يعني قد تكون اسلوب يجي مع بعض الناس معروفين ب يعني واحد يقرب واحد ليله ده النصابين والضلاليه دول اللي يعمل لكن ان اصلا اقعد مع ناس بتأيد واحد يقول لك black bloc اللي, بي اللي اللي الشرطه الشرطه وزاره الداخليه مسكت منهم 13 واحد بأسلحتهم بكده يقول لك ناس نبيلة ولما واحد بس بيقول واحد بس بيقول نفعل يا اخوانا دين ربنا في الامر والمعروف والنهي عن المنكر فتحوا مناحة فتحوا مناحة اما هؤلاء اللي, اللي, بي اللي بي بيقتلوا وبعدين في, في السويس الثابت حضرتك و- والدكتور إكم- اكمل احسان احسان كميل جورجي ان كنت قلت ده ال- ال- اللفظ ال- الاسم صح قال ان اللي اتضربوا في السويس مضروبين من الخلف وب- و- وباتجاه افقي وبرصاص حي ف- فاذا هناك من اراد ان ي- ي- يعني يزيد الامر اشتعالا فانا امكنه من هدفه واقعد اتحرى لا يجب يطلع يدين بيان واضح جلي لا لبس فيه ان ما حدث اجرام وندينه ونتبناه ثم نجلس الحوار معه ده اقتراحي وجزاكم الله خيرا جزاك الله كل خير وشكرا استاذ عبد حافظ وعايز آه، ازيد ان امبارح كان ب- آه، آه، احدى القنوات الفضائيه مسجله مع عضو من آه، ال black bloc وهو بيقول اصل احنا 90% دفاع و10% هجوم انا مش فاهم يعني ايه 90% دفاع و10% هجوم يعني خلاص بقى عندنا ميليشيا يعني آه، تحولت ال black bloc دي ميليشيا مسلحه لما يقول ان احنا 90% دفاع و10% هجوم طب الهجوم ده بيعمل ايه وهجوم على مين بيعمل ايه وهجوم على مين انت عايز تهاجم مين يعني حسبنا الله ونعم الوكيل يا استاذ ابراهيم
انا شايف ان إن الشباب دول مغيبين اصلا يعني هم يعني ايه 10% هجوم يعني انت هيهاجم مين ما حتى لو ميليشيات طب مين قائدهم انا عايز اعرف يعني احنا احنا دلوقتي بن- بنسال مين دول ايوه بتاع مع مجهول مين دول انت بتتكلم في مجموعه من البلطجيه لا غير ذلك ناس مش لاقيه وظائف ناس مش لاقيه شغل ولذلك لازم يكون في المرحله القادمه في برامج حقيقيه للسيطره على الناس دي ده بالنسبه للوضع السيطره الاقتصادي بقى ليس- الاقتصادي الاقتصادي يعني إيه؟
السيطرة ليست أمنية مم.
السيطرة سيطرة آه، سيطرة فكر السيطرة سيطرة آه، حوار زي ما احنا بنقول مم.
السيطرة ليست آه، ان انا اقعد مع مع مع قيادات ال- جبهة الانقاذ لان جبهة الانقاذ من مصلحتها ان الوضع يستمر علشان الضغط على الرئيس ودي حقيقة من مصلحتها ان الوضع ده يستمر هم عارفين ان ال- الناس هتخرج فمن السهل ان اي حد يركب على خروج الناس ولذلك الناس النهارده في ميدان التحرير كل اللي موجودين لن يتجاوزوا بأي حال من الأحوال 50 أو 100 واحد مم.
كل اللي بيحدفوا طوب على الداخلية أو خلافه هم خمسة أو ستة من الأطفال اللي يتجاوز سنهم 15 سنة احنا ب- كل ده لا يخفى على أحد لكن احنا محتاجين قبضة قوية للدولة ودي حقيقة علشان الوضع لو استمر أكتر من كده ممكن يتدهور ونتمنى ان هو ما يتدهورش وال يعني الدعاوى الحوار المفتوحة على الساحة كلها بخلفياتها طبعا المجلس الدفاع الوطني وخلافه انا اعتقد ان المرحله هتبقى مختلفه اكتر لان الاليات بتاعه الحوار هتبقى ملزمه في المرحله القادمه إيه، لا اقتراب من الشرعيه لاي سبب من الاسباب احنا في ظل رئيس منتخب في ظل حكومه إيه، معينه في ظل دستور موجود بشكل حقيقي احنا في انتظار آه، انتخابات قادمة لمجلس الشعب وخلافه منتظرين آه، مؤسسة الدولة تكتمل عايزين مرحلة مرحلة قادمة تبقى بشكل أفضل ونتمنى بإذن الله أن الوضع يختلف آه، عن الوضع الحالي استاذ ابراهيم عارف رئيس تحرير جريده البيان انا بشكرك أهلا انا بشكر الحوار مع حضرتك تحت أمرك.
سيدي المشاهدين الاسبوع القادم نلتقي في حلقه جديده من برنامجكم دعوه الحوار كان معكم احمد سمير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشورى قول وحوار والشورى للدين منار